بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان تحية طيبة عليكم وعلى كل مشاهدي العالم الإسلامي في كل مكان كالعادة كما نريد أن نقدم لكل حلقة علينا أن ننوه عن المرحلة التي نمر بها وهي مرحلة فارقة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية وتحديدا في مصر لكن قبل أن نبدأ في أي إشكال وأي سؤال علينا أن نتطرق إلى ضيف عزيز معنا يحل علينا ضيفا كريما بعد انقطاع أو بعد مقاطعة قد تقول للإعلام لمدة طويلة طويلة بدأ يظهر نجمه جديدا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لكي ينهل المسلمون من علمه وتستطيع أن تقول إنهم كوكبة من العلماء كان العالم الإسلامي محروما من علمهم في الفضائيات العربية والإسلامية ثم بدأوا يظهرون من ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير رحبوا معي بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم من كبار علماء السلفية بمصر والعالم الاسلامي شيخ سعيد اهلا بك اهلا بك نورنا شيخ الله خير واسال الله عز وجل ان يزيدك ثباتا وتوفيقا ورشادا اللهم امين آه، شيخنا الكريم يعني طبعا اظن هذا آه، قد يكون اول ظهور آه، اعلامي على الهواء لفضيله الشيخ سعيد عبد العظيم آه، لو لو تحدثني عن شعورك في البدايه وانت بعد ثوره الخامس والعشرين من يناير وكنت آه، كالاسد المكبل بقيود آه، لا ندري حجمها ما قبل آه، 25 يناير كيف ترى هذا الانفتاح وهذه الثورة وهذه الثمار التي آتت أكلها على الدعوة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا آه، جزاكم الله خيرا على استضافتكم لنا وإلا فهذا هو أول لقاء يعني آه، نظهر فيه على الهواء أو مباشر كما يقولون هذا شرف لنا جزاكم الله خير وفي نفس الوقت آه، عدة انطباعات المقاطعة التي ذكرت آه، هي لم تكن آه، مقاطعة من آه، جهتنا نعم.
ل... وإلا فهذه وسائل تستثمر في إبلاغ الحق للخلق وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى وحتى التخوف على النفس من ال- الرياء والشهرة وال- والسمعة هو تخوف محمود ولكن التخوف آه، موجود وهو الإنسان على المنبر وهو الإنسان في الدرس والمفروض ان الانسان يراجع نفسه في الاقوال والافعال ويخلص الاقوال والافعال لله تبارك وتعالى فلم تكن آه، مقاطعه آه، من جهتنا في المقام الاول لا كنا ممنوعين آه، من الظهور في الفضائيات وليس فقط الظهور في الفضائيات والا فالفضائيات ظهرت متاخره آه، كنا ممنوعين حتى من السفر مثلا نعم.
نعم. للقاهره لمؤتمر لندوه آه، لطنطا لخطبه ممنوعين من المؤتمرات ولله الحمد دعينا لمؤتمرات في امريكا و- وفي هولندا وفي النمسا وهنا وهناك ومؤتمرات في الكويت انا واحد من الناس دعيت حتى المؤتمر المراه في الكويت جامعه ال- الايمان في اليمن شاء ولكن الله.
ما كنت استطيع الخروج نتيجة آه، ظروف القمع وظروف القمع طبعا يعني ما فيش آه، آه، ما يدعو للمزايدة ان فئة كذا هي اللي تعرضت للقمع او للبطش وإلا فالإسلاميين أول من تعرض لهذا ال- البطش ولهذا الجبروت وإحنا بصفة خاصة ولله الحمد ما كنا منسوبين حتى لعنف في غير موضعه لتكفير لا كنا نقول الأمة ورثت الإسلام وجهلت معانيه وكنا ندعو أنفسنا والدنيا أن تبلغ الحق للخلق برفق ولين ونقول ما كان الرفق في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان فما نسبنا لتكفير مجتمع ما نسبنا حتى لقتل قطة فضلا عن أن ننتهك حرمة آه، إنسان وألفنا الكتب وأنا واحد من الناس كتبت تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد في الرد على شبهات وجدت يعني سنة في الثمانينات م.
حقبة الثمانينات ف ورغم ذلك منعنا يعني دعوة كانت سلمية علنية والكثرة منا تعرضت للإيذاء وتعرضت للمنع لكن ومن هم- الثمار المباركة نعم.
للثورة ال- الانفتاح المبارك ده إن كنا في عافية فهذه نعمة صحيح.
من الله تبارك وتعالى ومن حسن تدبير الله آه، للخلق وللعباد أن نتواصل مع الناس وأن تستمر الدعوة فمسألة المقاطعة آه، ما كانت من آه، جهتنا م.
لا أبدا إحنا منعنا وحسبنا أن تكون النوايا خالصة لوجه الله ويقع الأجر على الله نعم.
تبارك وتعالى بالنية الطيبة وإلا فمحبتنا أن ننشر الحق في الخلق وأن نعبد الدنيا لأنذركم به ومن بلغ ودعوة عالمية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فما كنا متقوقعين أو متحصلين في صحيح.
الإسكندرية حتى في الإسكندرية منعنا من الخروج لأطراف الإسكندرية حبسنا داخل منطقة وسط داخل م.
منطقة وسط في المسجد والبعض حتى ما يستطيع الخروج عن مسجد واحد يصلي فيه وفي أحسن الأحوال هيعطي الدروس آه، فيه فاليوم أحوال طبعا آه، افترقت فيعني نشكر لله تبارك وتعالى هذه النعمة وأما بنعمة ربك فحدث هم هم يقولون يا شيخنا انه آه، السلفيون او تحديدا لعل مشايخ الاسكندريه آه، يقال هذا وصحح لي ان كنت مخطئا انهم خيروا بين الاعلام والمساجد فاختاروا المسجد على اساس انه آه، يعني اكثر آه، تركيزا على مساله التربيه والاعداد للناشئه المسلمه. فهل ترى ان هذا كان قرارا متخذا من قبل من جانب شيوخ السلفيه في الاسكندريه تحديدا وهو اختيار المسجد والتركيز على امور التربيه وتعميق الايمان في نفوس اتباعهم ام انه كان آه، امرا قمعيا كما تفضلت؟
يعني بلا شك ان المسجد له دور كبير ومهم في التربيه وفي التوعيه وفي الاقتراب من الخلق والا فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما وفد المدينه كان من اوائل ما اهتم به اقامه المسجد يعني حضانة للصالحين ولتربية وتفريخ الأجيال فدور ودور ثبتت قيمته يعني ما نستهين ولا نستخف به نعم.
والإنسان ما ينسى ماضيه وإلا فعلى الرغم من الحصار الشديد داخل الإسكندرية إلا أن الدعوة بفضل الله بورك فيها انتشرت انتشرت انتشار آه، أذهل الدنيا الأمر اللي جعل الناس ي- بيتساءلوا مم.
اليوم والتساؤل له دوافعه وله مبرراته صحيح.
ما كنا إعلاميين مثلا صحيح.
بنظهر في يقولوا هم القنوات ظهروا فجأة يعني الفضائية ف... وكأن مارد أو طوفان الناس فتحت عينيها صحيح بعد يقولون دايما اين كان السلفيون قبل أين- آه، 25 يناير؟
أين كان السلفيون مم.
فكانوا موجودين أحياء بيرزقوا ولكن ما فيش تسليط آه، أضواء إعلامية دايما الإعلام بيسلط على أشياء محددة ومعينة بتعمل إبهار وخصوصا انتشاره انتشار آه، كاسح التربية في المسجد عايزة طول نفس و- ولكن مباركة زي الدعوة أثناء الشدة مم.
يعني الدعوة أثناء الرخاء ممكن تجد مؤتمرات وأعداد كبيرة الدعوة وقت الشدة دعوة مباركة وعلى كل حال الدعوة لابد من استمرارياتها حال الرخاء وحال الشدة في العسر واليسر والمنشط والمكره وإحنا ما بنخلقش الفرص وأيضا لا نضيعها وإخواننا ما كانوا بيلعبوا آه، في وقت الشدة لا كانوا بيعبدوا الدنيا بدين الله وبينهجوا منهج الأنبياء والمرسلين في تعبيد الخلق للحق لما آه، وجدت فرصة الفضائيات احنا مش هنحرم الوسائل العصرية خصوصا وسائل طيبة في نشر دعوة ونشر دين وتعليم الناس صلاة وازاي يخلصوا العبودية لله تبارك وتعالى فوسيلة استخدمت فإخواننا لقى في الآونة الأخيرة آه، ظهروا في الفضائيات فده أيضا ما هوش تقليل من شأن الفضائي وإلا فلا تحقر من المعروف شيء أي وسيلة والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي والهمس لو كان في طاعة الله هيكون مسموع يعني آه، قصة نبي الله زكريا قصة بليغة جدا يقول سبحانه إذ نادى ربه نداء خفي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي الهمس ده كان مسموع في السماء ما كانش فيه فضائيات عصرية و...
مم.
وإن لابد من الفضائيات وأدل دليل على ذلك الدعوة ما هي الدعوة إزاي انتشرت دي دعوة يعني لا أغالي لو قلت أكبر وأصح دعوة على وجه الأرض أكبر وأصح أكبر وأصح دعوة وأنا أدري ما أقول بعيد عن الركلام وبعيد عن ال- أكبر وأصح دعوة بفضل الله لكن ولله الحمد يقال بأن والمنة الصوفية وحدث تغيير مم.
فعلا في المجتمع مم.
الأمر اللي أرق أعداء الإسلام والمسلمين لكن يعني يقال أن أنت لما الصوفية تتابع- مت- متكاثرين أيضا نعم.
بأعداد كبيرة نعم آه، الصوفية أظن يقال بأن عددهم ما هو كبير أنت أيضا لو تابعت مم.
الصوفية موجودة و- والشعب هنا كانت فعلا آه، تدينه تدين صوفي ولكن لو قارنت حقبة الستينيات بالوقت اللي احنا عليه وبلد زي الإسكندرية كانت الدعوة الإسلامية والجماعة الإسلامية في بداية السبعينيات وفي الجامعة آه، تحديدا دعوة لرد الدنيا لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة م.
فكان التدين قبل ذلك في فترة الستينيات تدين غريب ت- ت- حتى الأغاني لو تابعتها م.
آه، الكحلاوي وغيره كان كله مدد يا فلان طبع صوفي غالب عليه اه ان ال- الراجل اللي عايز يظهر تدين لابد ان هو ي- يحضر المولد آه، لابد ان هو يتمرغ على الاعتاب هيذبح البقره او الشاه للسيد البدوي لابي العباس المرسي صرفت العبادات لغير الله وكانت الامه وانا السن سمح ان انا يعني اتابع تتابع أجيال اه اتابع المشاهد كان حتى الطائفه الاخرى آه آه تعبدها اقرب لطائفه المرجئه اللي بمعنى فصلوا العلم عن العمل مم.
لما تيجي تكلمه عن الصلاه تقول له انت ليه ما بتصليش يقول لك ربك رب قلوب مم.
وطالما ان القلب ابيض وسليم وانا لا ازني ولا اسرق ولا اغش مم.
يكفيني لا يضر ذلك.
مع الإيمان ذنب الصورة اللي البعض بيتندر بيها اليوم مم.
وبيقول التدين المصري مم.
اللي كله سماح صحيح.
التدين المصري ده عايز ينضبط وينصبغ بصبغة الكتاب والسنة فكان دي صورة التدين بين الناس بتصرف العبادة بغض النظر عن الصوفية وغير الصوفية بتصرف العبادة لغير الله وبين طائفة عايشة بالنوايا الطيبة مم.
آه، بالقلوب البيضاء بزعمها فكانت الدعوة دعوة منهجية ولله الحمد والمنة دعوة لرد الأمة للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وكنا نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أحسنت. طب وفي بعض الناس ب- بترى من, من هذا المنطلق الذي تفضلتم بذكره وهو آه، إرجاع الناس إلى عقيدة السلف الصالح فهل هذا يعني بعض المشغبين يقولون بأن هؤلاء السلفيون قاموا في فترة السبعينيات واختلقوا لنا هذا المنهج وكأنه كان مقطوعا عن 1500 آه، أو أكثر من 14 قرنا من الزمان وكأننا كان ال- الأصل هو الإسلام فلماذا جاء, جاء السلفيون بأشياء جديدة لم تكن موجودة يعني هل السلفية بدأت بالفعل في السبعينيات وهل هذا الفكر السلفي لم يكن ممتدا موصولا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا انت بتثير يعني شبهة آه، كبيرة موجودة في الساحة في هذه الأيام على جهة أخص وخصوصا مع في قدر من التمايز م.
الآن والدنيا وكأنها تسير إلى فسطاطين نعم
فمعسكر آه، عايز يطبق شرع الله ويعود لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعسكر آه، رافض لذلك نعم.
رافض لذلك احنا لما ذكرنا العودة للكتاب والسنة وفي شبهة كبيرة ولغط آه، كبير مم.
ان دي الدعوة الوهابية نعم وان دولت آه، تلتصق دايما باسم الامام آه.
محمد بن عبد الوهاب ال- ودي دعوة بداوة مم.
ونشأت في الحقبة البترولية مم.
والبترو دولار مم.
وتعبيرات كثيرة وأتوا الدعم ب- السعودي.
أتوا باللحية وبالنقاب مم.
وكأنها أشياء مستوردة وكأنها اختراعات عصرية وإلا فالسلفية احنا بنقول ايه احنا بنقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة ويا ريت يطول النفس عشان فعلا نوضح ونبين المفاهيم مم.
وحتى الانتقال لسؤال بعد كده نستفرغ الوسع شيء نعم.
عشان ما ت- المسألة تتضح تمام ال- ربنا تبارك وتعالى آه، أثنى على الصحابة فقال كنتم خير أمة اخرجت للناس أخرجت للناس مم.
فلن نستحق وصف الخيرية إلا إذا كنا على مثل ما كانوا عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه فأثنى على قرون الخيرية الثلاث وهو صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى نعم.
إن هو إلا وحي يوحى.
يوحى ابن مسعود لما وصف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا.
تكلفا فأنا اليوم وبالأمس وإن كان في العمر بقية وعايز أنهج أنا نهج هنهج أي نهج إلا اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليه الصلاة والسلام.
الكرام وخصوصا وقد بين اختلاف الأمة صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من حديث حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا مم.
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور نعم.
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في النار وبين أن الأمة ستفترق على 73 فرقة قال كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
فهل أخطأنا أو قصرنا لما قلنا نرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مم.
هذا المنهج لا يقبل مساومة مم.
لا يقبل مفاصلة ولو آه، خرج البعض من هنا ومن هناك وقالوا كلنا سلفيين بالمعنى ده ده صحيح مم.
ولذلك احنا لم نقصر المسألة على أشخاصنا ده منهج هنقاس بيه ومنهج ليس بديلا عن الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ولكن دي الطريقة طريقة فهم الكتاب والسنة مم.
ليه؟ لأن طوائف ظهرت في شيعة ودي من جملة دي آخر لبانة عصرية بيتشدق بيها الملاحدة وال آه، يقول لك أنا إسلام آه، الشيعة ولا ولا إسلام الأزهر و- ولا إسلام اللي قطع الودن ولا إسلام إسلام مين اللي أنا هاخده أنا مش قابل إسلامك مم.
إسلامك ده أنا مش عايزه وبطريقة بما أن إذا هيرفض الإسلام نقول له لا المغالطات مكشوفة مم.
وغير مقبولة غير مستساغة تمام ال- الحق يقبل من كل من جاء به والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان على الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله اوعى عليه وسلم.
تتعلل بأن السلفي عمل كذا والسلفي ده لو عمل وثبت أنه عامل لا يحمل ده لدين الله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي مم.
وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي هي كانت تتنازل على النبي صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولا تزر وازرة مزر أخرى ولا تزر وازر فلا تحمل الإسلام مم.
أخطاء سلفيين أو غير سلفيين الإسلام هو دين الله رضيه لنا دينا فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فالسلفية دي منهج منهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة تمام والاسماء شاعت في السلف بلا نكير يعني الم... كلمه المهاجرين ما كانتش بديله عن كلمه الاسلام كلمه الانصار البحريه ثم السفينيه أهل الحديث أصحاب الأثر
البدريين البد... أهل بدر أهل أحد أصحاب بيعة الرضوان أصحاب بيعة العقبة كلها أسماء ما كانتش بديلة عن كلمة الإسلام فنفس القضية شاعت مخالفات كثيرة و- وكل بيدعي أنه على الحق المبين فكان لابد من ضابط لابد من ميزان هأضبط بيه نفسي والليبرالي والشيوعي والاشتراكي والصوفي والشيعي وكل أصناف البشر عبر العصور وكر الدهور مم.
فمسألة ال- انتحال المعاذيب للتفلت من دين الله والاستيراد دين سواه علماني ولا ليبرالي ما دي أديان عند أهلها مم.
الديمقراطية دين عند أهلها دي ما هياش قاصرة على آليات نحاسب حاكم ازاي و- ونعزل حاكم ازاي ومدة لا ده دين متكامل عند أهله فالحاصل أنا مش هأترك دين الله تبارك وتعالى وحتى لا تفهم خطأ يا شيخ سعيد يعني معنى كده ان الليبرالي او العلماني هو على دين غير ملة الاسلام مثلا اللي يراجع نفسه الكل مطالب زي ما ذكرت ان انا مطالب آه، آه، لما اخطئ تراجعني والمرجعيه والاساس والميزان اللي هنحتكم له هو الكتاب والسنه نعم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انا باذكر زي آه، الصوفيه تمام زي ما بأذكر الشيعة آه، آه، طريقة لفهم الإسلام نعم.
بأرضها لا أقبل أنا آه، بقول إن إسلام الشيعة يختلف عن الإسلام اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسنا في مقامات ال- التكفير الآن والتعلل بإن أنتوا بترجعوا لسلف الأمة يبقى هتحجروا واسع ويبقوا عايزين نعيش في العهد الماضي مم.
ده الدنيا ركبت الصاروخ و- انا حرمت عليك ركوب صاروخ ولا ركوب طائرة لا ده انا ده كله مكفول في هذا المنهج المبارك التطور الرجوع للوراء سمة من سمات هذا المنهج اركب الطائرة اركب الصاروخ ولكن ليس معنى ذلك ان انا اترك الصلاة ان انت تراجعني في امر لحية مثلا او امر حجاب ده انا ما اخدتوش من حقبة البداوة من الوهابية لا ده احنا هنحتكم ما ده مثال شو لذلك فعلا محتاجين يطول النفس لان احنا بننتقل احنا من- محتاجين ناخد إن- يمكن إن- صحيح آه.
وهناخد بس مداخله هاتفيه لان مهم جدا ان احنا نشرك معانا الجمهور حتى اتفضل.
تتسع الاراء اتفضل.
ويثرى الحوار اكثر طيب معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخ احمد اه إيه، سيدنا الشيخ اتفضل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت عايز اسال بس آه، حاجة يا سيدنا الشيخ. دل... دلوقتي ال- في مقولة تقول الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فكنا نرجو من حضرتك آه، توضح لنا يعني اللي حضرتك م- تنظر له فيما فيما بعد يعني. ده اولا ثانيا كنت عايز آه، اسال آه، حكايه الترشح للرئاسه يعني احنا شفنا الناس كلها تقبل على الترشح للرئاسه كتير حتى شفنا ن- ناس من آه، من يعني يعني مننا برضو بي- بيقبلوا على الترشح للرئاسه بس ال- حتى الاخوه يعني رافضين يعني مشايخ على على راسنا من فوق بس ال- لاقي اللي بعض الاخوه كتير من الاخوه رافضين اللي هو اللي إيه- يعني هذا الشخص مثلا آه، يدخل الترشح للرئاسة مع ان في اشخاص تانية اهلا لذلك اكتر منه بكتير فكنا عايزين حضرتك توضح لنا النقطتين دول بس ماشي جزاكم الله خير طيب آه نكمل بس النقطة اللي حضرتك كنت بتتحدث فيها هي مسألة آه، الليبرالية والعلمانية وتأصيل منهج السلفية وإن احنا يعني اه كنت بأذكر ان حتى اللحية وال والحجاب ما دي أمثلة نعم.
لتدين البداوة للأسف الشديد يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني يا ريت ونتمنى أن الإنسان إذا ما جاهل يسأل يسأل هل دي ده التدين هل ده سألوا إذ لم يعلموا آه أخذ من السعودية من دول الخليج لما الناس سافرت ولا إن إن ده منصوص عليه في الكتاب والسنة الحجاب عشرات الآيات أو النصوص بتتكلم على تغطية على إن المرأة تستتر بزي معين في مواصفات بكيف فضفاض غير ضيق لا يصف حجم العظام لا يشف عما تحته من البدن لا يكون ثوبه شهرة ولا زينة ولا يشابه زي الرجال ولا الكافرات النصوص شروط.
وردت بهذه الشروط يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الحاصل هنستفيد النصوص كثيرة جدا تمام.
اللحية النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الخبر أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المجوس وفوا أوفوا أرخوا روايات كتيرة نعم.
وفروا وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كف عظيمة الطول فهنا لما أطلق لحيتي أبقى أخدتها من الحقبة البترولية ومن تدين البداوة ولا إن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا عايز أمتثل له وإن ده من تمام المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني بدل ما نسمي الأشياء باسمها ونقول هذا تعظيم لحرمات الله نسعى ننفر من ال- التدين ومن التأسي برسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذا المنهج السلفي وذكر الله لم كثيرا.
ينقطع لم ينقطع مم.
متواصل وما خلت الأرض من قائم الله بحجة يقيمون حجج الله وبيناته على العباد ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أمال ليه يا شيخنا؟
ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك نعم طب هما إذا كان هذا الأمر كذلك فلماذا يقولون دائما بأن الدعوة السلفية بدأت في السبعينات وإذا كان الأمر كذلك أيضا يقولون آه، مسألة ما بعد خمسة- 25 يناير أصبح للدعوة السلفية كيان ومجلس وله ممثلون وله نواب وكأنه أصبح كيان له آه، شكل مادي منفصل له آراء وله متابعات يعني سأعرف منك هذا الرد ولكن بعد آه، اتصال سريع استأذنك فيه السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل آه، ح- حضرتك آه، حضرتك أنا كنت عاوز أشارك في البرنامج حتى آه، الشيخ سعيد كان بيعلق على حاجة جميلة جدا بالنسبة للحية والنقاب النهاردة أنا في جريدة أخبار اليوم آه، بتاع النهاردة آه، لقيت آه، آه، أحمد رجب ومصطفى حسين م- عامل كاريكاتير ساخر جدا ساخر جدا عن اللحية وعن النقاب نعم.
وعن الزبيبة بتاعة الصلاة يعني حضرتك يعني لو انا قراتهولك دلوقتي منظر ساخر يعني هو ما فيش تمام.
غير هم الاسلاميين دول هم ال- هم اللي بيعملوا الكلام دوت ما البلد ما البلد خربانه كتير ليه ليه- ليه احنا عاوزين نعمل عاوزين نشارك عاوزين نخلي البلد بلدنا دي ب- بلد محترمه ليه هم بيعملوا كده يعني المفروض نرفع قضيه على احمد رجب وعلى مصطفى حسين يعني ممكن اقرا لك الكتا- الكتاب لا هو هو دوت بتاعه.
للاسف للاسف لن يتسع له المقام لكن هو بالفعل يعني آه، احب اقول لك ان هو في بلاغ بالفعل مقدم ضد الفنان مصطفى حسين والكاتب الساخر احمد رجب ويمكن احنا قبل الحلقه كنا حا- بنحاول ان احنا نوصل معاه لمداخله هاتفيه بحيث يوضح آه، وجهه نظره لكن آه، هندي برضو المجال ان شاء الله للشيخ عشان الوقت آه، يعني قليل جدا المتاح فباذن الله الشيخ هيعلق على هذا الامر جزاكم الله خير. طيب آه، مسألة آه، الدعوة السلفية وبدأها في السبعينات ومسألة برضو الكيان الرئاسي اللي موجود دلوقتي يعني ازاي آه، نوفق بين ده وبين ما تفضلتم به في بداية الحلقة من أن السلفية منهج وكيان آه، كامل ممكن أن يعتنقه أي إنسان
ال- الدعوات شأنها شأن الأفراد ممكن ينتبه نوع من الضعف في حين قوة في حين آخر ولكن كما ذكرنا آه، ربنا تبارك وتعالى حفظ دينه وحفظ أيضا من يقوم به حتى لما قيل لابن المبارك ما بال هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابسة ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ولكن كان وضع آه، السبعينيات وضع فيه ظاهرة الجامعة والجماعة الإسلامية وكان انتشار شبابي وانتشرت من الجامعة خرجت للبيوت وللمساجد وكانت في إثر قمع أيضا شديد ولابد من قراءة للسنن الشرعية والسنن الكونية ولذلك البعض كان بيذكر أن السادات هو اللي سمح للإسلاميين وكأنها منا أو زي البعض آه، ما صحيح.
يقول لك أنا سايبك تصلي آه.
أنت سايبني أصلي يعني ده منا من جيبك الخاص أن أنا أصلي فتجد شغل الطغاة والطواغيت في كل عصر ووقت نوع من التزييف وقلب للحقائق وإلا فالمفروض أن أنا حتى في بلد ده مجتمع مسلم ان انا اعيش اسلامي اعيش ديني ان انا تطبق علي شريعة الله تبارك وتعالى بلا منة من مخلوق الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به فالحاصل كانت فترة السبعينيات بعد فترة قمع شديدة جدا شديدة ج- زي الوضع في ليبيا الحيطة لها ودان وهيرموك ورا الشمس وده طبيعة البشر ولذلك العافية أوسع للعباد ونفس القضية أنت ب- جزاكم الله خيرا بتتكلم على آه، ثورة 25 يناير ما فعلا فيها عافية صحيح ده بعد إذا ما قارنا فترة بالثورات الخوف الأخرى.
والقمع أنا اللي بأذكر يعني ولله الحمد ومن صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا لا حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه نعم.
فكون إن فعلا في عافية آه، ما أنا جيت هنا أنا كنت ممنوع صحيح من ان انا اظهر في قناه صحيح.
فضائيه زي ما تكون تهمه ممكن اي صنف اخر مم.
مسموح له ان هو حظنا يسافر الحلو بقى اه آه، انا ياما نزلوني من الطياره بعد ما اركب الطياره وانا مش متهم والله ب- بذبح قطه حتى اه ده واقع الامر امال اللي عمل كده يعمل ايه امال اللي قتل الانسان ده هيعملوا فيه ايه فالحاصل ان ده هو ده الواقع مم.
بلا مزايده صحيح بلا مزايدة فالدعوة كانت موجودة ومسبوقة مسبوقة وظهرت وزي ما الظهور النهاردة الظهور اللي الناس آه، حصل فعلا آه، آه، نوع من ال- الاستثارة انفتاح.
الشديدة مم.
لعموم الناس كانوا فين السلفيين مم.
واحدة صحفية بتحكي وبتقول آه، وبتنعى حظها الشديد بتقول إن- إن أمثالنا آه، منعوهم من المية والهواء فين وكان بتتكلم على مسلسل أسمهان إن من سبعين سنة كانت المرأة بتشرب الخمر وبتلعب القمار مم.
بتقول شوف الحرية اللي كانت عليها النساء آه.
لحد ما ظهر السلف ايه ظهر السلفيين إيه اللي عملوه دعوها لانها تصلي وانها توحد الله وتخلص العبوديه لله تبارك وتعالى نعم.
دعوها لخيرها في العاجل وفي الاجل ولذلك انفع الناس للناس بعيدا عن الادعاء هو المسلم اللي بيعبد الدنيا بدين الله ده طريق النجاة لأنذركم به ومن بلغ ده طريق السلامة النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط على يميني وشمالي خطوطا وأشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم والخطوط التي على اليمين وعن الشمال قال وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه نعم ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وما الحق إلا واحد نعم ما الحق إلا واحد فالمسلم أنفع الناس للناس نعم بل أنفع الناس حتى للنصارى ولسائر الملل وده اللي شوهد مم.
أثناء الثورة بلا ادعاء أيضا بلا مزايدة وإلا فالادعاءات هتظهر بعد ذلك لا بأس يعني وه- ما, ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل.
من قبل وما قيل للرسل هو الباطل تمام اتفضل طيب آه، حتة برضو أخونا أحمد اتصل ويمكن نتكلم على محورين مهمين جدا المحور الأولاني آه، استدل بأثر يقول بأن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها أحد وإذا أدبرت عرفها الجميع وإذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم آه، يمكن ده برضو كان اتهام بيوجه للسلفيين دايما أنهم يقولون بأنهم يتعاملون مع الأحداث حتى في ظل أثناء الثورة من أن هذه فتنة وأنه يجب أن يعني يختبئ كل إنسان في مخبئه حتى يتنجو من هذه الفتنة إلى غير ذلك وكانوا دائما يكيلون الاتهامات للسلفيين باعتبار أن هذه فتنة وأن الفتنة يجب أن تتجنب يعني كيف كيف تنظر فضيلتكم لهذا الأمر وعلى اعتبار أن احنا هل ما زلنا في فتنة أم أن الأمور باتت أكثر عافية ال- يعني هي الفتن طبعا بتموج تترى وبل حتى العافية فيها نوع من الابتلاء يعني لا تخلو من الابتلاء وهي حياة العبد كتلة امتحان زي الطلبة وخصوصا في الأيام الأخيرة مم.
الربع ترم والميد ترم وال احنا في وقت و- امتحانات وطوال السنة مشغولين بالامتحانات مم.
فهو نفس القضية يعني حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه ابتلينا بالضراء فصبرنا نعم وابتلينا بالسراء فلم فلم نصبر.
نصبر وقال البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر أما العافية فلا يصبر علي إلا قليل.
الصديقون سبحان فإحنا في فترة ابتلاء إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل الإنسان مأخوذ عليه في سمعه وبصره وسائر جوارحه والمفروض أن هو يطلب السلامة هيلقى ربه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فالحقيقة فتنة بالنسبة للثورة وموقف السلفيين وهل كانت فتنة واختبأوا ما ننساش يعني وإلا فالجحود والله انت ممكن تتهمني ب- بالتقصير و- والتفريط اقول لك جزاكم الله خيرا انا ذلك العبد المذنب المسيء مم.
انا بارجو رحمه ربي ما ادعي ان انا على الحق المبين وان انا استقمت وان انا آه، فعلت وان انا نجوت لا ابدا ابدا ابدا كلنا يعني بيرجو رحمه ربه بيسال ربه للجنه ويتعوذ به من النار آه، فكان اثناء الثوره وانها تبقى فتنه ما شاناها شان غيرها من المسائل وكون ان البعض فعلا بيتخوف دي ما ننساش التاريخ اللي مرت بيه الثوره مجموعه شباب وعلى الفيسبوك وسقف المطالب محدود متواضع جدا السقف بيزيد يوم بعد يوم ال- الأحداث بتتلاحق.
الأحداث بتتسارع مم.
الناس بتتجاوب الكل بيشارك مم.
بعد ما كانت ثورة فئة ومجموعة وجزاهم الله خيرا آه، يعني آه، فعلا بدأ في ناس تطلع انقدموا.
من كل حتة فالناس مم.
كل الناس آه، تجاوبوا بالنسبة للسلفيين على مم.
جهة الخصوص أو للإسلاميين آه، ما كانوا يلعبون يعني أنا وأنا على المنبر وفي الدرس آه، لما كنت أعبد الدنيا بدين الله لما كنت بأدعو الناس للاستقامة على شرع الله أنا ما كنت ألعب أنا كل ما أتمناه أن العمل يكون خالص لوجه الله حتى يكون مقبولا وإلا فكنت ب- ليا مهمة ليا دور هي مهمة الأنبياء والمرسلين إزاي نقلل من شأنها يعني ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا واجتنبوا الطاغوت فدي البداية دي البوابة دي بوابة الإصلاح والخير والرخاء وال- والسعادة والأمن والأمان في العاجل والآجل وبدليل ان اخواننا يعني اوذوا اوذوا في الله بسبب هذه المواقف وحجموا ومنعوا من الكثير من المشاركات وإن مين بالظبط العموم الاسلاميين آه.
وخلي ما يطلق عليهم وصف السلفيين طائفه آه.
من عموم الاسلاميين فكنا ممنوعين من كثير من المشاركه م.
وفي نفس الوقت كان لاخواننا دور يعني ان كان البعض تقدمنا مم.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه وإحنا لو اعتبرونا كنا في المؤخرة م.
لا بأس كنا بنقدم خدمات حتى اللجان للنصارى.
الشعبية وما إلى ذلك حتى للنصارى م.
بل ما زال إخواننا حتى يومنا هذا ولله الحمد بيقدموا نفع كبير صحيح للخلق صحيح.
انا مش عايز اقول لك ان انا عملت مواقع كثيره و... ومنها موقع الادمان والعنوسه و... وموقع مواقع كثيره م.
يعني والله الحمد والمنه بتقدم نفع ولا ولا دي اشياء مثل لهو ولعب ده بتقدم صوره من صور النفع والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وأ- واسعى بذمتهم ادناهم وسام الواحد ثلاثه يدخلون به الجنه يعني ولابد من تعاون اللي في المقدمه في المقدمه اللي في المؤخره و- وحتى في جنود مجهولين والله لو رفعوا اكف الذراع لخالق الارض والسماوات ما يصح ان نغمتهم حقهم بل الناس اللي ظلمت انا ما استبعد يعني رحيل الطغاة والطواغيت ما صحيح في عمل ظاهر وثورة و- وناس بتنادي بمطالب مشروعة ولكن تستبعد ان الظلم اللي حل بمعظم الخلق والصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله وترويع الآمنين كان سبب ان آه، ان رحيل الطغاة كان سبب والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب بترفع دون الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين فما تستبعد هل تستبعد قتل واحد زي خالد سعيد سيد بلال ان يكون ده سبب في رحيل الطغاة ما استبعد والا فاقرا قصه صاحب ياسين ما كادوا يقتلون إلا و... و... و- وقال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وهانوا على الله وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين, منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فالأرض مش مفصولة عن السماء مش مفصولة وعلينا ان احنا نؤدي شكر النعمة يا ريت الكل يعترف بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه لا ننسب الفضل لأنفسهم وإلا كان الإنسان شأنه كشأن قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم النهاردة في عافية الكل عارفها العالم والجاهل طبعا واضح هناك من يستدل أصلا أيضا يساند موقف السلفيين يقول انظروا إلى ما حدث مثلا في اليمن وماذا وما زال يحدث وفي ليبيا وفي سوريا يقولون بأن آه، شيوخ السلفية حين قالوا بأنه آه، لا يريدون الخروج أو لا يريدون الاحتكاك يعني صيانة لدماء المسلمين هم كانوا على حق بدليل ما يحدث الآن في بعض الدول العربية والله هو الفتوى تقدر زمانا ومكانا م.
وشخصا والمسألة هذه بتدعونا ونكرر الكلمة الأخيرة هذا من عظيم لطف الله تبارك وتعالى بنا نعم تقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا وإلا في أنظمة بطش وقمع ما هو شوف اللي بيحدث في ال- آه، في ليبيا مم.
اللي بيحدث في سوريا صحيح لا نقول ذلك انه فزاعه وعلى جهه الاخافه، لا سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام فامر ونهاه في ذات الله فقتله. فالقيام لله بحقه وحتى لو تأدب الانسان ما وانت بتقول الكلمه ممكن تكلفك روحك.
صحيح وياما تعليقات وغيرها جرت الانسان لسجون ومعتقلات فده مش فده واقع ولكن في لطف في لطف بهذه الامه شوف الدبابات في سوريا في اليمن كل يوم تسمع عن ضحايا كل يوم صحيح آه، واساليب القمع المستخدمه وحكام متشبثين بالحكم الاخر آه، نفس رغم ان هم لا لم يقدموا للامه شيئا طب حضرتك بتقرأ إيه في, في, في هذه الثورات يعني وأ- وأنتم تتابعون ثلاث ثورات في ثلاث بقاع ساخنة في عالمنا الإسلامي يعني كيف تتابعون مثل هذه الثورات وكيف تنظرون إلى ما سيصير إليه الأمر إن شاء الله يعني وإن كان الأمر آه، الأمر هيسير وفق السنة م.
والسير ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل هي مسألة وقت حتى رحيل الطغاة عندنا هنا مسألة وقت وهو إيه المسألة لما الناس المظلومة ترفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات لما قيل لعلي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة الأمة المظلومة المنكوبة ما فيهاش واحد يستجاب دعوته مثلا بحيث يرحل الطغاة هيرحلوا هيرحلوا وال... وتقول تحقيق لو قلنا إن شاء الله تقول تحقيقا لا تعليقا تحقيقا لا تعليقا إن الناس هترحل هترحل في وقت لا مرد له من الله سنن تدافع آه، ماضية في الخلق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ونوع من الابتلاء أنت هتحسن العمل هتقوم موقف في موقف المجاهدة ولا هتستكين وتقنع و...
تمام وتبرر بالقضاء والقدر فاللي بيحدث والامريكان لا يقولون للشيء كن فيكون هو في تحليلات كثيره ان في سوريا و... لان سوريا نظام مرضي عنه نظام مرضي عنه هو مش من أهل السنة كمان يعني اه علوي كلام آه.
نصيري م.
في ليبيا القذافي استعانته باليهود ده ده دي لعبة محفوظة ومعروفة وذهاب ابنه أثناء الثورة لإسرائيل و- و- و- وتشعر إن وكأن ال- التحالف منتظر مين اللي هيخلف القذافي ونفس القضية ونفس الكلام تسمعه في اليمن مين اللي هيخلف علي علي عبد الله صالح.
صالح مم.
مين اللي ممكن يبقى مطية مين اللي ممكن يؤدي ال- ال- الغرض والدور ويبقى أشبه بمخلب قط بمخلب قط وكأن الغرب وإلا فالغرب يعني يعني إرادة الشعوب يعني هتنتخ أنت عليها؟
والناس اللي هولت من شأن الأمريكان وشأن الأوروبيين ما هماش قادرين على إن هم يقذفوا قصر ال- القذافي سي اي اي وبيدعوا ان هم بيعلموا دبيب النمله على حد ادعائهم وقوه عظمى وسلاح وسلاح ما هماش قادرين يتخلصوا ولكن المسألة مين الربيبة أو مين اللي, اللي يبقى يقدم آه، م- يعني مصلحة الغرب ومصلحة الأمريكان ويحافظ عليها تحليلات كثيرة ولكن الزمن جزء من العلاج وزوال الطغاة والطواغيت مسألة وقت تمام.
ولا صح اليأس ولا القنوط إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون جميل وفي آه، يعني لو نقفز بقى قفزة آه، نعود إلى الأراضي المصرية وننظر نظرة مستقبلية كثير من الناس يتحدثون الآن عن رئيس مصر القادم من سيكون ما هي المواصفات التي آه، ستكون متوافرة فيه بعض الدعاة أعلن آه، نيته في الترشح للرئاسة آه، مع تصاريح أخرى تقول بأن الدعاة لن يشتركوا ولن ينخرطوا في العملية السياسية أمام آه، بعض المتناقضات في الساحة السياسية مختلطة بالساحة الدعوية لكن حضرتك آه، كيف تنظر إلى رئيس مصر القادم وما هي المواصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة فيه حتى يحظى بإجماع شعبي عام
هو الإجماع الشعبي العام دي صورة صعبة شوية.
صعبة آه.
أو مستبعدة تمام أو مستبعدة مم.
وخصوصا الأرضية والخلفية مختلفة اه وتكاد تكون آه، مم.
واضحة واضحة ولكن آه، مسألة الاختيار وبرضو احنا لو تركنا الساحة لأنها مفرزة للأفكار و- وللشخصيات اللي آه.
كل يوم نسمع صحيح عن إن فلان هيرشح.
هيترشح للرئاسة مم.
فممكن حتى لو سلطت الأنظار على سين من الناس يجي صوت ويكون مم.
أصلح منه وتتحقق به مصلحة البلاد مم.
والعباد وعموما الحكم موضوع لإقامة الدين مم.
ولسياسة الدنيا به فده مطلب شرعي نتمنى من القادم لمكان الرئاسة والموقع الرئاسة مم.
ان هو لا يضيع ال- البلاد والعباد بإضاعة دين الله مم.
هنضيع الدين هنضيع مم.
في الدنيا والآخرة ولأن الحسبة ليست حسبة آه، ساعات أو أيام أو سنة حتى فيما يتعلق بالأمن يعني أنا بأتحفظ بشدة على اللوثة المادية مم.
اللي انتابت البلاد والعباد لما نتكلم على الأمن مثلا ما فيش إلا الحواجز الأمنية النظريات الأمنية مجلس الأمن وبننسى الحساب رقم واحد ورقم ألف في تحقيق الأمن اللي هو الإيمان مم.
إذا الإيمان ضاع فلا أمان أنا لا أنشد أمنا في هذه اللحظة وأضيع آخرتي أنا مم.
لا بل حتى الجيوش الجرارة اللي البعض بيتكلم عليها في حفظ الأمن والله بيخسف بها الأرض مم.
لا تكفي لا تكفي فحتى حسابات الدنيا زلزال وغير زلزال نقرا قصه فرعون قارون امم نحتوا الجبال بيوتا فارهين قوم عاد كانوا عماليق ازاي اهلكهم ربنا وايه السبب فلابد من تحقيق معنى الايمان مم.
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اصلاح وغير اصلاح معاني كتيره لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فمين معيار, معيار الاصلح الإيمان قد يكون يعني آه، غير واضح لبعض الناس يعني هل هل مثلا سي- سيرشح المصريون رجلا غير مسلم مثلا يعني قد ي- ي- يقول البعض كلمة الإيمان قد تكون فضفاضة بعض الشيء غير م- يعني واضحة المعاد هل هل هناك معايير واضحة يعني هل هناك معايير أساسية سي- سيدخل بها السلفيون م- مثلا أصوات السلفيين دلوقتي بتتحسب يعني معروف السلفيين دلوقتي هيروحوا لمين حتى في الكونجرس الامريكي اه حتى في كل حتة اه آه، ف- ف- فدلوقتي هل طبعا السلفيين هيقولوا مثلا ايه إيه، احنا هنرشح فلان مثلا يعني واكيد هيبقى فيه طبعا تبعيه م- مجموعه اتباع هتتكلم فاحنا عايزين نعرف من, من الان هل وضع السلفيون معايير واضحه اذا توافرت في هذا الشخص إيه، نقول للناس ابداوا فاذهبوا فانتخبوه مثلا المعايير شرعيه مم.
في الانتخاب وغير الانتخاب وما كان ربك نسيه إن خير من استأجرت القوي الأمين فالقوة والأمانة حتى في الولايات العادية آه، القوة والأمانة مطلوبة يقول لك ولاية الجيش مم.
محتاجين قوة أكثر من أمانة ولاية المال محتاجين أمانة أكثر من القوة مم.
وهي ضوابط شرعية وكانوا يقولون ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان مم.
اؤتمن غير غير أمين أمين فخان.
آه فلا والله كل مقدمة لها نتيجة انت هتختار واحد خاين وبداية الخيانة مش للقروش خيانة للدين للفطرة للعقل لأمة مسلمة هذه أمة مسلمة ده شعب مسلم بفطرته اه الاستفتاء وغير الاستفتاء اظهر اشياء كثيره مم.
اظهر أش... الناس عندها عاطفه ايمانيه بغض النظر عن سلفيين وغير سلفيين الناس كل النا- حتى لو رفضوا هيئتنا ورفضوا الا ان الناس عندهم فعلا عاطفه ايمانيه عندهم حماسه تحسب لهم ت- ال- ال- ال- الشعب ما هو تعالى هات المؤتمرات وغير المؤتمرات يعني احنا انا حضرت بعض المؤتمرات كنت بقول ده اللي حاضرين حوالي ربع مليون مم.
البعض بيقول لي دول مليون ما شاء الله اه فبحمص انتقلنا لمطوبس ما هو ده كمان كشف آه، آه، حجم الشعبيه حجم الحقيقية.
السلفيين على الارض مم.
والمسائل موصوله وحتى ككتله والله وحتى لو ما كناش كتله انت لابراء ذمه الكل هيرجع الى الله هذه امانه هذه امانه يعني لابد من توفيتها ولابد من آه، تاديتها وكان عثمان بن عفان يقول رضوان الله عليه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران ان الله لا يزع بالسلطان ففين الحاكم اللي هو هيرجع آه، لشرع الله احنا بنترك الساحه والواقع لان الناس اللي نازله زي ما ذكرنا ناس كتيره آه، ولسه ما خليط تحددش من الافكار مم.
ما نقدرش نشيل الآن لواحد آه، بعينه مين حتى اللي عنده أهلية لقيادة البلاد والعباد للانتقال بها إلى بر الأمان لتحقيق الخير للخلق كافة فالفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا بس حضرتك ذكرت الاستفتاء وعلى ذكر الاستفتاء آه.
لازم يبرز سؤال دايما وهو اتهام سيق للسلفيين اتفضل.
تحديدا وهو انهم يت... مش سلفيين على فكره الإخو... الإس- الاخوان والاسلاميين عموما حته المتاجره بالدين أيوة.
انهم قالوا آه، الاسلاميين يتاجرون بالدين فيخلطون ممتاز.
بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس يخلطون بين الدين والسياسه يقولون انتخبوا فلان آه، طاعه لله حسبه لله نصره ل- لكذا هل انت مع هذا الامر وهل حقيقي انه هناك متاجره بالدين خاصه البعض متخوف انه الانتخابات البرلمانيه هتيجي بعد شهر رمضان فايضا بقت آه، مساله ال- الاتهامات في هذا الامر زائده جدا هل هل هذا الامر صحيح والله أنا أشير لعدة مسائل على مم.
جهة الإجمال والاختصار عشان وقت ال- اتفضل.
البرنامج خلاص، آه.
قبل ما نذكر ان هو إن شاء الوقت الله.
سرقنا آه.
والوقت هو صحيح انتهى الوقت مر سريعاً والوقت فعلاً مع حضرتك انتهى.
فعلاً.
هي عدة مسائل أولا ال- اتهام الناس في نواياهم خطأ خطأ المفروض ان احنا نحسن الظن بالناس وخصوصا علماء الأمة وصالحيها ودعاتها ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصين معلومة وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي وفي الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فاتهام الناس في نواياها وهي عايزة تعبد الدنيا بدين الله خطر وخطأ كبير ولأن حتى الملحد والشيوعي أنا ما بتهموش أنا بتهم منهج مم.
فهو يتهمني في المنهج اللي بقدم بيه يحاولني زي ما ذكرت كده حقبة البداوة وتدين المصري وال- والسماحة المصرية والأشياء دي كل ده هيقاس بكتاب الله وبسنة رسول الله فعندنا منهج وضابط وميزان بيرجع إليه هذه مسألة هذه مسألة مسألة فصل الدين عن السياسة ده أقصر طريق إلى الكفر وإلا فدين الله شامل للسياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين والنبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة أشياء ما هياش آه، مجهولة وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض وإحنا لما كنا بنتكلم في قضية فلسطين تسميها إيه دي سياسة ولا تسميها إيه لما هتتكلم في قضية أفغانستان سميها سياسة لما بأمر بالمعروف وأنهى أنا عن المنكر لما أطالب أنا بتطبيق شرعي كل دي سميها سياسة بس سياسة شرعية تمام.
سياسة شرعية فدي المسألة الثانية المسألة الثالثة إن مسألة إن إحنا في الاستفتاء واتكلمنا بالدين كل الطوائف كانت بتتكلم بما تدين به بعيدا عن التكفير وغيره وكل إناء بما فيه ينضح نعم.
أنا مش هنسلخ عن إسلامي مش هنسلخ عن ديني في الاستفتاء وغير الاستفتاء تمام يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فأنا انطلقت أيوة وفق دين مفيش إشكال ما هي سبة ولا تهمة بس في المقابل النصارى مم.
لما اندفعوا للاستفتاء دي كانت اندفاعها ايه دينية مم.
ولا غير دينية دينية أكيد.
دينية مم.
كان هو بقول بتجرب الدين مم.
العلماني والليبرالي والشيوعي كان بيندفع بما يدين به مم.
بلاش كلمة ان هو ده دينه مم.
عشان ما يساءش فهم قناعاته الكلام يعني.
بيندفع بقناعاته بدين هو موجود عنده نعم.
باللي بيدين به فكان يعني ما كنتش انا بدعا من الخلق ما كنتش انا شاذ وسط البشر لا ده احنا واقفين على ارضيه واحده فانا اندفعت بمنطلق ديني ومن قال لا اندفع بمنطلق دينه الذي يدين به محاربته لهويه الامه الاسلاميه محاربته للمادة الثانية للدستور والمؤتمرات نعم.
اللي أقيمت لأجل ذلك وأنا مش محتاج إن أنا أكتر أنا سيل أدلة فكانت المسألة فهو لو اتهمني بالمتاجرة بالدين فأنا أتهم نعم وأنا والله لم أتربح من آه، دعوتي و- ولله الحمد والمنة و- وأرجو أن العمل يكون خالص لوجه آمين يا الله رب العالمين.
تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا إيه، للأسف إحنا وقتنا انتهى ولكن آه، أريد أن أختم منك بكلمتين فقط الشيخ سعيد عبد العظيم إلى أين تسير مصر؟
والله لا يسعنا إلا أن نستبشر لا داعي لتسويد الصحائف صحيح في ممكن مهاترات من البعض آه، أخطاء ودوارد ومستوعب ولكن الأمة إلى خير نعم اقتصاد وغير اقتصاد و- ومحاولة إرعاب أو إرجاف أو تخزيل كل ده أنا بأرفضه النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر ولا تنفره والواقع بيصدق طوفان التدين عودة الأمة إلى دين الله يبشر بخيرات وبركات ولتعلمن نبأه بعد حين فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم أشكرك شكرا جزيلا على جزاك أن خصصتنا بأول ظهور لك على الهواء جزاك هذه الله.
مزية نحمد الله عليها جزاك الله.
ونتمنى لك بإذن الله دوام التوفيق والثبات والرشاد والنفع جزاك الله خيرا أيضا مشاهدينا الكرام كل الشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج دروس وعبر والتي كنا فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم حتى يضمنا لقاء قادم بإذن الله نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته